على الوحي الأمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله بر القائل الشيخ عثمان سليمان مراد في متنه الماتع المسمى بالسلسبيل الشافي يقول الشيخ رحمه الله تجويدك القرآن حتم لازم إن لم تجوده فأنت مذنب لأن ربي كلف الإنسان به فقال رتل القرآن وهو أن تعطي كل حرف ما يستحقه بكل لطف وهو يزيد القارئين حسنا ولا يعود اللسان اللحنا وما له ضبط سوى التكرار بالفم واستماعه من قاري وجود القرآن بالترتيل والحجر والتدوير يا خليلي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة مع حلقة جديدة من برنامجكم قرآن وقراءات والآن مع الفقرة الأولى من فقرات هذا البرنامج باب التجويد وجاء في الحديث أن الماهرة في علمه مع الكرام الباررة وجاء عن نبينا الأواه حمالة القرآن أهل الله لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شافع مشفع والآن مع فقرة أحكام التجويد ما زال الحديث موصولا حول مراتب القراءة وكنت على مدار حلقتين سابقتين تحدثت معكم عن مراتب القراءة وتعرفنا سويا أن مراتب القراءة ثلاث المرتبة الأولى المسمى بالتحقيق والمرتبة الثانية وهي الحذر وما بينهما وهي مرتبة التدوير وسميت بالتدوير لأن القارئ يدور أو يدور القراءة بين التحقيق والحذر وتحدثت معكم أيضا أن التحقيق هي مرتبة من مراتب القراءة وهي من أفضل المراتب لأنها تصلح في مقام ومجالس التعليم أما مرتبة الحذر وهي الإسراع بالقراء- بالقراءة وهذه المرتبة لا يقرأ بها إلا المتقن الماهر بالقراءة لا يسرع بالقراءة إلا من كان ماهرا متقنا للقراءة أما مرتبة التدوير وهي لا تصلح إلا للعبادة فالقارئ يقرأ بطريقة متوسطة ما بين تحقيق وما بين حدر فهي تساعد على التدبر فهذه المرتبة المسمى بمرتبة التدوير تصلح في مقام العبادة أما في الحلقة السابقة لو تتذكروا طفنا سويا مع فلك فوائد ولطائف حول هذه المراتب وتعرضت معكم إلى مبحث هام هل الترتيل بمثابة مرتبة مستقلة للقراءة فجاوبنا على هذا السؤال بالتعرض أولا إلى تعريف الترتيل وقلت عندما سئل الإمام علي ابن أبي طالب عن معنى الترتيل فقال الإمام رضوان الله عليه ورضي الله عنه قال تجويد الحروف ومعرفة الوقوف وانطلاقا من هذا التعريف قلنا أن التحقيق لابد لمن يقرأ بمرتبة التحقيق عليه أن يجود الحروف وأن يعرف مقام الوقوف وأيضا من يقرأ بالحدر وأيضا من يقرأ بمرتبة التدوير إذا الشاهد في الكلام أن الترتيل يدخل في هذه المراتب الثلاث الشاهد أؤكد على هذه المسألة أن الترتيل يدخل في هذه المراتب الثلاث وتوقفت في الحلقة السابقة عند مرتبة الحذر وقلت أني سأتكلم في الحلقة القادمة وها في هذه الحلقة يعني كان كان الحديث عن الحلقة السابقة أنني قلت سأتحدث في الحلقة التالية أنه يندرج تحت مرتبة الحذر أنواع لهذه المرتبة سأتحدث عنها لأول وهلة أو لأول مرة ربما تستمعون إليها لأول مرة عندنا في مرتبة الحذر هذه المرتبة يندرج تحتها ما يسمى بالهذرمة وأيضا الهدرجة والهذهذة والتمتمة أو الزمزمة ما هذا الكلام أنا تعمدت أن ألقي هذه الألفاظ أولا لأجذب انتباه السامعين إلي في هذه الحلقة أنت قلت الهذرمة ثم انتقلت إلى ما هو يسمى بالهدرجة ثم الهذهذة ثم انتهاء بالتمتمة أو الزمزمة يعني ربما لفظ التمتمة ده احنا واخدين عليه في اللغة الدارجة يقول لك حتى لما واحد يتكلم كلام كده مش مفهوم يقول لك عمال يتمتم بيقول ايه تعالوا نصب الكلام ده على مرتبة الحدر وربما يمكن الكلام ده نسمعه لأول مرة احنا اخر حاجة توقفنا عندها ان الحدر واحد يحدر بالقراءة يعني يسرع بالقراءة طب ما هو مش ربما ان حد يسرع بالقراءة اللي جنبه يسمعه طيب يعني يسمع نفسه واللي جنبه يسمعه طب ومش ربما ان واحد يسرع بالقراءة يسمع نفسه لكن اللي جنبه ما يسمعوش تعالوا حاجة اكبر من كده مش ربما وهو بيسرع بالقراءة حتى هو ما يسمعش نفسه مش بيعمل كده يعني واحد عمال يقرأ فاتح المصحف ما حتى مش سامع نفسه لا سامع نفسه ولا اللي جنبه سامعه تعالوا نشوف الكلام ده مع بعض تعالوا نعرضه مع بعض مرتبة الحذف مرتبة مستقلة من مراتب القراءة ويندرج تحتها أربعة أنواع وهي تعالوا النوع الأول المسمى بالهذرمة اه أول حاجة خلي بالكم من الكلام الهذرمة هي القراءة بسرعة ما هو طبعا بيندرج تحت الحذر يبقى لازم قراءة بسرعة بحيث يسمعها من حوله إن وجد بحيث يسمعها من حوله إن وجد إن وجد يعني هو بيسرع بالقراءة فلو موجود مع ناس حاضرين في المجلس هيسمعوا اللي بيقولوا في القراءة اهو ده المسمى بالايه بالهذرمة يا ريت نشوفها تاني نأكد عليها تاني عشان لو حد بيدون ورانا بنقول ان النوع الاول الهذرمة وهي القراءة بسرعة بحيث يسمعها من حوله إن وجد يعني لو حد جنبنا أنا بقرأ بمرتبة الحدر وهبتدي أعمل بطريقة الهفرمة خلاص يبقى اللي جنبي هيسمعني لو موجود جنب مني ناس هيسمعوني أنا بقول إيه خلاص كده يبقى دي الهفرمة طيب تعالوا بقى خلي بالكم من المقولة هو بيقرأ معاه حواليه شوية ناس في المجلس كأنهم مثلا هديكم مثال عملي برضه عشان أقرب للأذهان يعني واحد مثلا أدوا الصلاة وبعد ما انتهى من الصلاة فتح مصحفه بيقرأ الورد اليومي بتاعه فايه صوته بيسرع بالقراءة فصوته عالي شوية حبة كده فالصوت اللي عالي ده الصوت اللي عالي ده اللي مجموعة اللي قاعدة حواليه سمعته يبقى بيسمع من حوله إن وجد يبقى دي اسمها الهضرمة طب ايه رأيكم واحد بيسرع بالقراءة بس اللي جنبه هو بس اللي سمع لو واحد قاعد بعيد عنه مش هيسمعه اللي جنبه جاره اللي سمع جاره المقصود اللي بجواره مش في مكان آخر بجواره يعني مثلا يجلس بجواره فسمعه لكن لو واحد تاني وتالت ورابع مش سامعينه اهو ده المسمى بالهدرجة اظن كده بقرب المصطلح شوية الهدرجة دي برضه بيقرا بسرعة بس ما يسمعوش إلا اللي مين ها قولوا معايا اللي جنبه بجواره جاره ولذلك تعالوا نشوفها مع بعض النوع الثاني الهدرجة ايه هي بقى الهدرجة قال لك الهدرجة دي هي القراءة بسرعة ولكن لا يسمعها أو لا, يسم لا يسمعها إلا جاره فقط ولكن لا يسمعها ها إلا جاره فقط اللي جنبه منه اللي بجواره هو اللي يسمعه بس قاعد جنب منه هو اللي سمع لكن لو قاعد واحد جنب اللي جنب ده جنبه ده التاني والتالت والرابع مش هيسمعه دي اسمها الهدرجة يبقى الهضرمة غير الهدرجة الهضرمة مجموعة قاعدة تسمعه مش اللي جنب منه بس طيب ولو بيقرأ واللي جنب منه سمعه بس اللي حواليه مش عارفين هو اللي جنبه بس حط ودنه كده سمع اللي حواليه بقى ما سمعوش حاجة اهو ده اسمه الهدرجة قربناها شوية كده طيب النوع الثالث الهذهذة النوع الثالث ايه الهذهذة عارفين اللي بيهزهز الكلام بتاعه بيهز الكلام مش بيهز مش بيهز نفسه بيهز الكلام هز يهز هز الشعر يهز هز الكلام يعني يسمع نفسه بس يسمع نفسه هو بس اللي يسمع نفسه بيسمع نفسه لكن اللي جنبه ده وده مش سامعين حاجة ولذلك تعالوا نشوف النوع الثالث الهذهذة اسمها ايه الهذهذة هي القراءة بسرعة ولكن يسمع نفسه يسمع نفسه فقط ولكن يسمع نفسه فقط ولا يسمع أحدا هو بس اللي بيسمع نفسه بيقرأ فما بيسمعش إلا نفسه لكن ما بيسمعش حد تاني شفتوا الفرق يبقى كان الموضوع هذرمة هدرجة هذهذة تاني هذرمة ثم هدرجة ثم هذهذة الهذرمة هيسمع نفسه واللي حواليه كلهم هيسمعوه الهدرجة هيسمع نفسه واللي جنبه بس هو اللي يسمعه الهذهذة هيسمع نفسه بس سهلة طيب النوع الأخير التمتمة أو الزمزمة برضه هيقرا بسرعة دون صوت فلا يسمع نفسه أو فلا يسمع نفسه تمشي الاثنين هي القراءة بسرعة دون صوت مش هيطلع صوت فلا يسمع نفسه أو فلا يسمع نفسه الاثنين بمعنى واحد يبقى هيقرأ من غير صوت هو نفسه مش هيسمع نفسه هو مش هيسمع نفسه دي اسمها التمتمة او الزمزمة وصلت يبقى شفتوا خدنا كام حاجة الهضرمة ثم الهدرجة ثم الهذهبة ثم التمتمة او الزمزمة يا ريت نعرض الاربعة تحت بعض كده ورا بعض النوع الاول اللي خدناه الهضرمة الهضرمة ثم الهدرجة ثم الهذهذة ثم التمتمة او الزمزمة اهو الهضرمة اللي وراها ادي الهدرجة اللي وراها الهفهفة وانتهاء بالتمتمة ماشي الكلام عرضنا الاربعة ورا بعض طيب دايما بمشي بقانون بيقول ايه لكل قول دليل وحاجة تانية بحبها يقول لك ايه من حفظ المتون حاز الفنون انت دلوقتي راجل مثلا بتدرس تجويد اه عندي متن التحفة وعندي متن الجزرية وعندي في سلسبيل الشافي وفي صفات الحروف البيسوسية للشيخ علي البي كده والكلام ده انا اظن عرضته في مبادئ علم التجويد لو تفتكروا قلت لكم ازاي تكونوا مكتبه تجويد الكلام ده عرضته في ح- في حلقات حوالي اربع حلقات او خمس حلقات على ما اظن عرضت ازاي تكون مكتبه تجويد وعرضت لكم مجموعه من الكتب اللي يحب يكون مكتبه للتجويد الادله من متون التجويد والقراءات اللي بستدل بيها ان مراتب القراءه ثلاث اول حاجه في الأدلة من متن طيبة النشر في القراءات العشر على فكرة متن طيبة النشر في القراءات العشر ده متن الطيبة اللي هو بتاع العشرة الكبرى العشرة الكبرى بيقول ايه بقى الشيخ ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع شفت المتن بيقول ايه تاني وتدبروا الكلام وانا بقوله ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متبع شفتوا ذكر كام حاجة انا بس عايزكم بس عينيكم يعني الابيات قدامكم على الشاشة اهي شوفوا كم لفظ ذكرهم ذكر التحقيق وذكر الحدر وذكر التدوير ده مين ابن الجزري امام المحققين في القراءات العشر لو كان عارف ان الترتيل مرتبة رابعة مش كان دخلها في البيت كان هيغلب ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متبع شفت الكلام طيب خد الدليل الثاني خد الدليل الثاني من متن الشيخ السمنودي السمنوديات ذكر هذا في التحفة السمنودية والحذر والتدوير مع تحقيق مراتب الكل على التحقيق الله لا تاني تاني لحسن ده كلام يتوزن بماء الذهب الحذر والتدوير مع تحقيق ادي مرتبة الحذر والتدوير مع تحقيق ذكر الثلاث مراتب في الشطر الاولاني الشطر الاولاني اللي هو البيت الاول جزء البيت الاول والحدر والتدوير مع تحقيق مراتب الكل هما ثلاث مراتب مراتب الكل على التحقيق بتحقيق اهل العلم ان هم تحقيق وتدوير وحدر الشيخ السمنودي شيخ شيخي طيب فبيني وبين السمنودي واسطة بيني وبين السمنودي شيخي أحد شيوخي اللي قرأت عليه طيب تعالوا ناخد كمان دليل ما أنا خدت دليل من السمنوديات ما هو السمنوديات ده كذا متن منهم التحفة السمنودية ومنهم لآلئ البيان برضه في السمنوديات ده متن تاني اسمه لآلئ البيان بيقول ايه حدر وتدوير وتحقيق ترى جميعها مراتبا لمن قرى قرى يعني عشان عشان وزن البيت عشان القافية ترى قرى اسمها القافية ده في علم العروض والقافية اللي بتدرس في الأزهر الشريف في علم العروض والقافية بتوع الجماعة اللي بيدرسوا لغة عربية يعرفوا علم العروض والقافية تاني حدر وتدوير وتحقيق ترى جميعها مراتبا لمن قرى شوف الكلام الراجل ذكر الحدر والتدوير والتحقيق يا ريت نشوف البيت ده مرة أخرى حدر وتدوير وتحقيق ترى شوف كم لفظ ذكرهم في البيت حدر وتدوير وتحقيق ترى جميعها مراتبا الثلاثة دول هذا الج- جميع الألفاظ الثلاثة دي جميعها مراتبا لمن قرأ طيب تعالوا نشوف دليل آخر قال صاحب تذكرة القراء متن آخر اسمه تذكرة القراء الحدر والتحقيق والتدوير الأوسط الأتم فالأخير يعني عايز يقول لك الأوسط الأتم هو أفضل المراتب من الأوسط هنا قدامكم في الألفاظ الحدر والتحقيق ومن الأوسط فيهم كلمة التحقيق يعني عايز يقول لك إن مرتبة التحقيق هي الأوسط الأتم هي أفضل المراتب هي الأتم أتم مرتبة في الثلاثة فالأخير يعني عايز اقول لك بالترتيب ان التحقيق الاول وبعدين التدوير وبعدين الايه اخر حاجه الحدر ده في الافضليه في ترتيب الافضل يعني الاوسط الاتم فالاخير خلاص كده حاجه اخيره هختتم بيها شرايح العرض نفسها اللي بنقوم بيها دلوقتي الشيخ عثمان سليمان مراد اللي انا دايما بستهل البرنامج بابياته تجويدك القرآن حتم لازم وإن لم تجوده فأنت مظلوم الله ما أنا بستهل بيه الأبيات واللي يحب يحفظ الأبيات دي يرجع لها في متن السلسبيل الشافي في باب التجويد يا ريت تحفظوا الأبيات دي الشيخ ذكر قال لك إيه وجود القرآن بالترتيل والحدر والتدوير يا خليلي أهي قدامنا على الشاشة وجود القرآن بالترتيل والحدر والتدوير يا خليلي بس انتوا شايفين الشاشة الأبيات بتقول ايه وجود القرآن بإيه ما قالش بالتحقيقي قال بالترتيلي لأن بعض علمائنا كان عندهم الترتيل بمعنى التحقيق ده بعض المعاصرين فممكن حد يقرا البيت يحصل له لبس انت منين بتقول لنا بحث ان الترتيل مرتبه مش مرتبه مستقله بتخش في التحقيق والتدوير والحد ومنين البيت ده بيقول لك وجود القرآن بالترتيل هقول لك لأن الترتيل هنا يقصد, يقصد الشيخ عثمان سليمان مراد أن الترتيل هنا هو المراد به التحقيق مش ترتيل مرتبة مستقل وجود القرآن بالترتيل والحدر والتدوير يا خليل بكده أنا انتهيت بفضل الله تعالى من درس مراتب القراءة يبقى احنا كده خلصنا مبادئ علم التجويد وخلصنا الدرس الثاني مراتب القراءة عندنا درس ثالث هناخده ان شاء الله في الحلقات القادمة درس هعرضه لكم بشكل يا رب يعجبكم اسمه أركان القراءة الصحيحة يا رب يعجبكم وهتكلم فيه عن أوجه اللغة العربية وهتكلم فيه عن أوجه الرسم العثماني هتكلم كلام يمكن أول مرة تسمعه برضه أنا وعدتكم إن التجويد هعرضه بشكل جديد عشان المبتدئ يتعلم والمتقدم يستفيد ولو واحد بيدرس تجويد معلم تجويد ازاي ياخد المادة دي يدرسها برضه سواء كانت مادة علمية أو طريقة عرض ماشي الكلام جزاكم الله خيرا وكده انتهى زمن هذه الفقرة والآن مع الفقرة, مع الفقرة التالية من فقرات هذا البرنامج لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والآن مع فقرة التلاوة المنهجية من سورة البقرة من قوله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية إلى قوله تبارك وتعالى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن شاء الله نقرأ هذه الصفحة بالجمع ما بين الشاطبية والسكت الخاص و في هذه الصفحة احنا تعودنا ايضا في هذه الفقرة الجمع ما بين شعبة وحفص اي نقرأ بقراءة الامام عاصم في حقيقة الأمر هذه الصفحة لا خلاف بين شعبة وحفص مفيش خلاف في الصفحة دي لشعبة عن حفص الاثنين متفقين في هذه الصفحة فعشان كده الحاجة الوحيدة اللي هنقرأ بيها في حلقة اليوم آه الجمع ما بين الشاطبية والسكت الخاص كالعادة ببدأ بالشاطبية وبعدين بعمل عطف للسكت الخاص إذا كان في سكتات في الآية نبدأ على بركة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن بلى من أسلم وجهه لله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا احنا كده جمعنا ما بين الشاطبية وما بين السكت الخاص من طيبة النشر كنت ببدأ الآية بالشطبية وبعدين بقوم جاي بالسكت الخاص من طيبة النشر ليا تعليق أخير في الآية 108 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان, بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أنا لما قرأت الآية دي قرأتها بالشاطبية ثم عطفا بالسك الخاص من قوله ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل هلاقي حد يقول لي انت بتقول ان السكت على الساكن اللي بعد منه همزة طب ليه انت ما سكتش على ام تريدون ان تسألوا رسولكم اشمعنى ما سكتش دي يا ترى انت سهيت عنها فوقعت منك لا انا قلت لكم في الحلقة السابقة ان انا عندي السكت من طيبة النشر على نوعين سكت خاص وسكت عام خلي بالكم من الكلام ده لو سمحت السكت في طيبة النشر على نوعين اما ان يكون سكت خاص واما ان يكون سكت عام في برنامجنا قرآن وقراءات انا بجمع ما بين الشطبية وما بين السكت الخاص سكت خاص يعني ايه يعني المنفصل اربعة والمتصل اربعة وبتسكت على ايه بسقط على لام التعريف زي الآخرة زي بالإيمان بسقط على شيء وشيئا زي ما بقول إن الله على كل شيء قدير بسقط على الساكن المفصول اللي من كلمتين ود كثير من أهل الكتاب بلى من أسلم وجهه لله يبقى ده سقط خاص إن أنا المنفصل أربعة والمتصل أربعة والثلاث أنواع بتوع السكت لم التعريف وشيء وشيء والسكن المفصول اللي من كلمتين طب والسكت العام النوع الثاني السكت العام برضه المنفصل لازم يبقى أربعة لأن في قاعدة مشايخنا علموها لنا في الطيبة إن لا يجتمع السكت الخاص أو العام مع القصر دي قاعدة احفظوها قصر المنفصل ما ينفعش تعمل المد المنفصل حركتين وتقول هقرا بسكت يبقى انت ما تعرفش حاجه عن السكت يبقى لا يجتمع السكت مع قصر المنفصل يبقى لما اجي اقرا بالسكت العام النوع الثاني يبقى المنفصل لازم يبقى اربعه طب والمتصل هيبقى اربعه زي السكت الخاص لا هيبقى سته وده الفرق اللي بين الخاص والعام الخاص المتصل يبقى اربعه العام يبقى المتصل ستة طب والسكتات الثلاثة اللي انت قلتها يا شيخ لام التعريف وشيء وشيء او السكن المفصول اللي من كلمتين هيسقط عليهم في السكت العام بس هيزاد نوع تاني نوع رابع في السكتات الساكن مع الهمزة في نفس الكلمة زي ان تسألوا وصلت طيب يا شيخ الله يكرمك اقرا لنا الآية دي بالسكت العام لو هنقراها بالسكت العام نقراها ازاي اسمعوا كده
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل
شفت عملت ايه عملت سكت على تس قالوا وبقيت السكتات زي ما هي بس لما جيت عند سواء المتصل مدته أربعة زي الخاص ولا مدته ستة فيبقى عام هو ده الكلام عشان كده أشرت لكم بإيدي بعتمد في القراية بطريقة الإشارات عشان ما تتنسيش وصل الكلام أرجو ان يكون حلقة النهاردة كانت مثمرة في ختام درسنا لمراتب القراءة والفوائد اللي عرضناها وارجو ان تكون تلاوة النهاردة برضو استفدنا منها وطلعنا منها بفائدة فائدة الجمع ما بين الشاطبية والسكت الخاص وبكده انتهى زمن هذه الفقرة فقرة التلاوة المنهجية ولم يتبقى في عمر البرنامج إلا فقرة ثالثة وهي فقرة الشيخ الجليل محمود خليل الحصري جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأترككم مع فقرة الشيخ محمود جليل محمود خليل الحصري سلام الله عليكم ورحمته وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين